لا الابن والروح القدس الاله الواحد امين من انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح الاول من ايه 13 بركاته علينا امين الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئه جسد ولا من مشيئه رجل بل من الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا يوحنا شهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة لأن الناموس طموس أعطية أما النعمة والحق بيسوع المسيح صار الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر والصبح لإلهنا دائما أبديا في مسيرتنا مع إنجيل القديس يوحنا تكلمنا عن الكلمه وأسلمنا موضوعنا عن الكلمة في جلاله وده كان الموضوع الأول الموضوع الثاني تكلمنا عن الكلمة في ظهوره الموضوع الثالث اتكلمنا عن الكلمة المرفوضة جاء إلى خطته وخطته لم تقبله والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن الكلمة المقبولة أما الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله والنهاردة نواصل برضو في موضوع الكلمة المقبولة قلنا في المرة اللي فاتت وركزنا على كلمة الذين قبلوه ربنا بيقدم لك نفسه وبيقول لك تقبلني ولا لا يعني انت اللي تقرر انك تقبله وركزت المرة اللي فاتت ان جميع اديان العالم كل واحد بيقدم نفسه لربنا وبيقول يا ترى يا رب تقبلني لكن في المسيحية ربنا هو اللي بيقدم لك نفسه وبيقول لك تقبلني والقبول يعطيك بنويه وهذه البنوية بسلطان وبعدين بدأ يعمل مقارنة بين البنوية الجزانية والبنوية الإلهية البنوية الجزانية بتخضع لواقع الدم وواقع الدم يخضع لنقطتين أفسر الكلام ترجع لواقع الدم يعني إيه؟ يعني صلة النسب صلة النسب الذين ولدوا ليس من دم ليه هنا قال الذين ولدوا ليس من دم لأن شعب إسرائيل بيفتخروا إنهم من دم إبراهيم وبيفتخروا انهم من نسل يعقوب وبيقولوا ان ابراهيم ابونا وده صح هم مربوطين بابراهيم بصلة الدم والولادة من الله لا ترتبط بدم يعني بدم ارضي لا ترتبط بدم لكنها ترتبط بدم لا ترتبط بدم أرضي لكن ترتبط بدم سماوي تقول لي في دم سماوي آه زي ما قال في سفر أعمال الرسل ارعوا رعية المسيح التي اقتناها الله بدمه ليس من دم واحد يقول لك اصل انا دم حر اشمعنى يعني انت دمك حر اصل عيلتي كلها دمها حر لا انا جيت على الحقيقه عيلتك كلها وعيلتي وعيلة اليهود وعيلة المسلمين وعيلة الهندوس وعيلة العالم كله تنتمي دم واحد اسمه آدم وفي آدم يموت ايه الجميع ما تروحش لا يمين ولا شمال ولا تقول دمي ولا تقول لي اصلي دمك من ادم واصلك التراب وما تقدرش تقول حاجة تاني اكتر من كده الذين ولدوا من دم الولادة اللي من الدم بتقوم على حاجتين الانجاب بيقوم على حاجتين او بمعنى اصح بيقوم على مشيئتين مشيئة ارادية ومشيئة غريزية مشيئة سفلى ومشيئة عليا المشيئة السفلى الغريزة واللي بيخلي الرجل يتزوج والمرأة تتزوج حاجتين مشيئة الإرادة ومشيئة الجسد عشان كده يقول لك هنا في الآية الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل في كلمة مشيئة جسد ومشيئة رجل اللي بيخلي الولد يتولد أو الطفل ينجب حاجتين مشيئة الجسد إيه مشيئة الجسد؟ إشباع الغريزة إنسان عايز يشبع غريزة الجسد فاللي إشباع الغريزة يمارس يمارس الجنس دي اسمها غريزة الجسد الغريزة الطبيعية مشيئة الجسد الجسد محتاج للغريزة فبيصطدم وبيشبع غريزته وبرضه في حاجة اسمها مشيئة ايه؟ الإرادة اللي هي اسمها مشيئة ايه؟ الرجل ايه مشيئة الإرادة؟ دي ما تقومش من غير دي تبقى نقص ودي من غير دين تبقى نقص ممكن تكون مشيئة جسد لكن ما فيهاش مشيئة ايه رجل ومشيئة الجسد لوحدها دي اسمها خطية ايه الزنا لكن مشيئة رجل يعني ايه يعني إرادة إرادة ايه ان كل نفس مشيئة رجل عايز يحيي ذكراه فالرجل عايز يكون له ولد والأم عايزة كلها ولد دي نمرة اتنين دي اللي أعلى اللي بيربط الاثنين ببعض يتجوزوا عشان يعمر البيت كلمة اتجوز اتجوز ابن عشان ايه؟ عشان يعمر البيت، يعني ايه يعمر البيت؟ يعني ينجب اولاد، هذه مشيئة ال- الارادة. مشيئة الارادة اللي هي الانجاب. ومشيئة الجسد اللي هو الجنس. فالاثنين بالنسبة لبعض الاثنين بالنسبة لبعض بيقوم عليهم الولادة الدموية. صلة الدم. علشان كده مشيئة الجسد يعني معناها الغريزة وإشباع الجنس ولادتنا مش من غريزة الولادة أقصد من مين؟ من فوق ليست من مشيئة جسد يعني ما فيهاش غرائز جنسانية جنسية ولا من مشيئة رجل يعني ما فيهاش حياة أرضية لان ارادة الرجل ان ينجب لكي ما يحيي ذكرى يحيي ذكرى وانت تفتكر ليه مثلا الرجل بيتضايق لما بيخلف بنت ما بيخلفش ولد يقول لك اصل الولد هيحمل اسمي البنت هتحمل مش هتحمل اسم انا عايز ولد يحمل اسمه ويخلف ذكراه والكلام ده في الواقع مش صح مش صح عشان كده الكتاب المقدس قال اللي بيخلد الاسم مش الاسم اللي بيخلد الاسم الذكرى ذكرى الصديق تدوم الى الابد ذكرى التطبيق سرهم إلى الأبد يعني أفنجلس الرسول ما كانش متجوز وما خلفش ولد خالص ولا بنت عشان يحيي ذكراه بينما جدي اللي كان ايام التنفس الرسولي خلف اولاد بلا شك وانا جيت منهم وانا ما اعرفش اسمه ايه يبقى اللي بيخلف اللي بيخلف الذكرى هي ايه؟ هي اللي بيخلف الاسم هي الذكرى علشان كده بيقول لك من نشيء الجسد يعني ولدتنا ما هياش ولادة جدانية فيها إشباع غريزي ولا مشيئة رجل فيها إرادة إنسانية لحياة أرضية ده نقطتين والثالثة العكس الناحية الإيجابية يقول إيه بقى بل من الله ولادة من الله تولد من الله اه تبقى ابن ربنا تتولد من الله العالم ده مش قادر يقبل الولادة دي العالم مش قادر يقبلها تولد من الله ولادة مش جزمانية ما هو ربط الناس اللي بيقول لم يكن لله ولد ولم يتخذ صاحبة دول بيفتكروا ان الولادة ولادة من جسد ومن دم ومن مشيئة رجل لا لغاها الكتاب خالص ما هياش ولادة جسدانية خالص ما فيهاش رباط جنسي خالص ولا فيها إرادة بشرية خالص ولا فيها الإنجاب التزوج أبدا ما فيهاش حاجة من ده كله واحد يسألني كيف يولد الإنسان من الله وهل الله ينجب مرة واحد سأل لي السؤال ده قال لي هل الله ينجب فأنا قلت له أسألك سؤال جاوبني على سؤالي وجاوبك على سؤالي قال لي اتفضل قلت له هل الله عقيم قال يعني قلت له هل الله عقيم الانجاب يعني ثمرة وعدم الانجاب يعني عدم الثمرة فهل الله لا يوجد عنده ثمر هل الله عقيم لا يوجد قال لي لا الله عنده ثمر بس مش ثمر بشري قلت له مين قال لك ان الولادة بتاعتنا بشرية انا جيت قلت لك ان الله تزوج امي وخلفني ولكن قلنا ان الله تزوج مريم العذراء وانجب منها المسيح حاجة واللي يقول كده يبقى كافر ومسلم واللي يقول كده يبقى كافر ومسلم لكن الولادة من الله هي ولادة روحية ولادة روحية تقول ازاي رد عليه المسيح وقال له يا نيقوديموس الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها ولكنك لا تعلم من اين تاتي والى اين تذهب يعني الولاده الروحيه لا تخضع لمنطق الفكر ولا لمنطق العقل ولكن لمنطق الايمان والتسليم الذين قبلوه أعطاهم سلطان هذا السلطان يجعلنا أن نولد من مين؟ من الله وبعدين علشان يبتدي يفسر أكثر يقول لك والكلمة صار جسد الله تقول لي طيب ما أنا مادي أنا جسداني والله روح فكيف يلد الروح الجسداني؟ اضطر الله الروحاني ان يتخذ ايه جسد ياخد طبيعتنا ياخد انساننا الكلمة صار جسدا وبعدين حد بيننا دي اللي وقفنا عندها كلمة حج كلمة يونانية معناها نصب الخيمة كلمة حل يعني نصب خيمته الخيمة بتاعته حل بيننا نفس الكلمة اللي اطلقت على موسى لما ربنا حب يسكن وسط شعب بني اسرائيل فقال لهم اعملوا لي ايه خيمه حل بيننا يعني خيم وسطينا واذا قال حل بيننا دي ليها معاني كثيره اولا الخيمه ما يستخدمهاش في دور الغريب الخيمة ما يستخدمهاش غير الغريب اللي بيسافر الواحد ما دام مش مستقر في مكان يبقى البيت بتاعه خيمة منين ما يمشي ينصب الخيمة لكن اللي من أهل البلد ما ينصبش خيمة يبني بيت يأسس فكلمة حل بيننا يعني نصب خيمته يعني عاش في وسطينا متجرد طبيعة ربنا في وسطينا متجرد زينا كان مع بني اسرائيل فضل عايش معاهم في خيمة من ساعة ما طلعوا من البحر الأحمر لغاية ما دخلوا إيه؟ أرض كنعان لكن بعد ما دخلوا أرض كنعان اتلغت الخيمة واتبنى هيكل ايه سليمان احنا مع المسيح متغربين من ساعة ما خرجنا من المعمودية اللي هي البحر الاحمر لغاية ما نروح السماء احنا متغربين والمسيح متغرب معنا تيجي تقول لي عايز استوطن في الارض اقول لك يبقى مش عايز تمشي مع المسيح المسيح غريب في الارض نقطة خيمة وقالها صراحة للثعالب أو جرس ولطيور السماء أو كار اشمعنى الثعالب وطيور السماء؟ قال لك أول ما الشمس تغيب الثعالب إيه؟ تطلع تفضل تجري في الجبل الليل كله أول ما الشمس تطلع الثعالب تدخل تريح وإيه اللي يطلع؟ الطيور الطيور تطلع تجري النهار كله يعني الطيور تجري بالنهار وتريح بالليل والثعالب تجري بالليل وتريح بالنهار وانا ملياش راحة لا ليل ولا نهار اما ابن الانسان فليس له اين يسند رأسه ملياش راحة بالنهار كان يجوز يصنع خيرا وبالليل يقول لك ولما جاء المساء مضى كل انسان الى بيته اما يسوع فمضى الى جبل الزيتون وقضى الليل كله مصليا الليل كله يصلي والنهار كله يخدم وحل بينا حل فينا اذا كان المسيح حل فيك تبقى فيك الصفه دي لا تكل لا تقف لا تتغاضى عن العمل انا بصراحه يا ابونا بشتغل وبشتغل ليل نهار بس مش فينا للمسيح بشتغل للمشاريع بتاعتي وللمكاتب وفضلت اضيع عمري علشان اكون راس مال كبير واطلع من مشروع لمشروع ومن مكتب لمكتب مسكين الانسان اللي ضيع ظهر شبابه عشان ماده ما تسواش ماده ما تسواش المسيح حل بيننا حل بيننا يعني بقى متغرب فينا وانا متغرب اصل ما دام دخل جوايا والمسيح نصب خيمه يبقى لازم انا كمان انصب ايه؟ خيمه واقول معقول انت الرسول وان نقض بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماء ايه؟ هنا يعني ايه نقض بيت خيمتنا الارضي؟ يعني ما يهمنيش الجد الجسد ما يهمنيش اصل هو وقلة واحد تخن رفع طول قصر مرض بقى بصحته اهو كله رايح للدود النهاية كلها ريحة للعسل والدول مفيش تغيير طب وانا ليه؟ ليه أجرب حاجة نتيجتها فساد؟ وليه أجري الأمر نتيجته ضياع؟ ليه؟ لما في حل لينا اه حل لينا وموجود في وسطينا موجود في القاعة دلوقتي معانا بس غريب حل بيننا مين يرضى يجري ورا واحد بتاع خيمة كل الناس بتجري على البيوت اللي متأسسة وكل الناس اللي بتجري على أحسن بيوت مش معمولة بالرخام مين اللي يجري ورا الخيمة كتير إبراهيم أبو الآباء كان بيجري ورا الخيمة لوط راح بنى لنفسه بيت لكن ابراهيم عاش في خيمه وما بناش لنفسه بيت وكان عنده الامكانيات ان يبني بيوت ولكن الكتاب المقدس يقول في رساله العبرانيين لانه كان بينتظر المدينه التي لها الاساسات المدينه السماويه بيت ايه وزر ايه وساعد نفسك وهاري روحك علشان ايه وكل الدنيا هتاخد منها ايه ولا حاجة صدقني ولا حاجة وانت متأكد منها من غير ما انا اقولها انك انت طلعت عريان وهترجع عريان متأكد منها لكن ما بنفذتهاش طب ايه السبب لان الشيطان محل الثمرة في عينيا لان العالم بيظهر لي مجده قول دلوقتي ربنا يا رب انت ساكن في خيمة لكن انا عايز اشوف مجدك وحل بيننا ورأينا مجده رأينا مجده أنا أشوف مجد في الخيمة آه احنا نشوف مجد في الديكورات في الأساسات في الموبيليا القيمة مش عارف الصالون ده من فين وأوضة نوم مش عارف بعشرين ألف وبثلاثين ألف والواحد يقف يتفرج ويقف كده بره الباترينا ويتصعب العين بصيره والغير بصيره ويقول لك احنا ناس مش عايشين هو اللي عايشين ايه اللي عايشين مرة كنا في المعرض وبعدين من كام سنة من حوالي سبع سنين وبعدين كنا بنتفرج نتجول وبعدين وقفنا عند أوضة كانت في أرتيزان تقريبا أوضة نوم وبعدين اثنين واقفين واحد بيقول لزميله ايه شايف السرير ده هي أوضة غالية قوي مش عارف كام كمان يقول له أنام عليها ليلة وأنا وأموت بعد كده ينام ليلة ويموت نسيت السكة كلها أسرح في كلام عروس النشيد اللي بتكلم عريسة وتقول وسريرنا أخضر يعني السرير بتاعنا هو الحياة الأبدية مش الموت سرير الموت اللي هو سرير الخطايا على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة حل بيننا ورأينا نفسه تشوف النفس؟ آه تشوف النفس تدخل مغارة زي مغارة الأنبابولة دي عاملة زي الأرض متر في متر ونص لكن تقف وتبص بعين الإيمان وتقول رأينا مجده ايه اللي خلاك يا أنبابولة قعدت 90 سنة في حتة القبر ده؟ ايه اللي خلاك ما جريتش ورا الدنيا وسبقت بيها؟ ومتعت نفسك ومتعت حياتك؟ ايه اللي خلاك سجنت نفسك بنفسك ودفنت روحك؟ يقول لي يا مسكين ده انت اللي مسكون انا اصل شفت مجده انا شفت مجده في المغارة دي انا شفت عظمته ورأينا مجده هنمشي الثلاث شهادات شهادة يوحنا والتلاميذ شهادة المعمدان شهادة الكنيسة شهادة التلاميذ رؤية ويوحنا شهادة أما نحن فملء التلاميذ رأوا والمعمدة انتهت ونحن نمتلئ يمسكهم خطوة خطوة أولا التلاميذ رأينا مجده مجدا يعني ايه مجد ومجدا زي الواحد يقول لك فلان ده أستاذ أستاذ أو دكتور دكتور يعني تأكيد رأينا مجده مجدا إنه مجد يا يوحنا رأته رأينا مجده في معجزاته ورأينا مجده في صفاته ورأينا مجده على جبل التجلي في جوهره رأينا مجده رأينا مجده في سلطانه في المعجزة يا سلام يوحنا يقول لك دلوقتي لو كنت واقف معانا وهو واقف كإنسان عادي ساكن في خيمة جسد زيه زيك بالضبط ويرفع عينه للأب ويقول له عامر الصوت ده سمع لغاية ايه؟ ده اللي بره الكنيسة ما سمعنيش كل اللي سمعوني اللي في القاعة بس اللي في الحوش ما سمعنيش لا ده الصوت وصل لغاية الهاوية ده حصلت دربكة كبيرة بتخطى اللا محدود ودخل في عالم الارواح وانفكت السلاسل بسرعه واعلن قرار الاطلاق هلم خارجا بعدي اصبح ازاي ده انا مربط لما اقول هلم خارجا يبقى هلم خارجا مربط مش مربط بسلاسل تطلع بالرباطات بتاعتك ان انت لو جبت واحد وربطته لفيته كده اللفه بتاعت العازة حي مش ميت وقلت له اطلع يطلع ازاي؟ يقعد يتشحط في الارض يطلع ازاي؟ ان قوه وقفت العازر ومسكته كده على ايدها وطلعته له وقالت له اتفضل ان قوه اخرجته كلمه دي العين كانت بقى تراب وجسمه وقف معفن والمخ وقف وداب والتحق الجسد بدأ يتحلل والريحة العفنة دخلت امتى تم ده؟ امتى؟ في لحظة في كلمة لحظر ايه ده؟ كلمتك ايه؟ لسانك ايه؟ شخصك ايه؟ انت انسان عجيب ورأينا مجده انت ايه في المعجزات ولا ايه مش هنخلص رأينا مجده في صفاته مش معجزاته بس ما هو ممكن واحد يبقى المواهب بتاعته تظهر لكن كل ما تظهر مواهب يدوس على الناس ما خلاص بقى فوق لا ده مجد عظيم وماشي ماشي لما كسر رجلينا وسبحنا رايح فين يا رب ست ساعات ماشيين على رجلينا يقول في واحدة ست زانية ماشية خطية الزنا رايحة أخلصها ودي انتهت طب اسأل اللي في الكنيسة اللي موجودين دلوقتي يقول لهم في ست منحرفة يقول لك ما تستاهل الحرق بالنار والكبريت نعمل لها ايه بقى؟ هي صغيرة ولا مش عارفة مصلحة نفسها؟ حنين جدا صفاته هقول لكم ايه في الصفات في المرأة اللي رموها قدامه وقالوا له عايزين نرجمها وقال لها اذهبي وانا مش هدينك صفاته اللي وقف وقال لنا من منكم يبكتني على خطية رأينا مجده مجدا لان في مجد كتير داود لك مجد لما ادرس حياة داود اقول رأيت مجد داود ورأيت مجد بطرس ورأيت مجد بول ورأيت مجد البابا كيرلس لكن ما قدرش أقول الكلمة الثانية ورأيت مجده إيه؟ مجدا ليه؟ لأن كل واحد فيهم له إيه؟ ضعفاته ضعفاته داوود راجل عظيم رأيت مجده أمام جلياط رأيت مجده لما وقف قدام ساول وما رضيش يمد ايده على مسيح الرب رئيس مجده لما كون المملكة ومحبة ربنا رئيس مجده في المزامير والتتابيع بس ما اقدرش اقول مجدا لانه زنى وقتل وأز اهلك يوما بيد شاول بطرس رئيس مجده لما وقف ووعظ إذا خلص فيها 3000 نفس ورئيس مجده لما كان بيبشر وكان بيخرج الشياطين ورئيس مجده لما مسك المكسح وقومه لكن ما اقدرش اقول مجده لان بطرس العظيم ده حصل منه ايه؟ لا ده انكر قبل المجد ده انا على بعد المجد بعد المجد بطرس يدخل مع الامم ياكل اول ما يشوف اليهود يركب ايده بولس بولس وضح وقال له انت مرائي ايه بطرس ده؟ انت ليكوا ليكوا عليكوا عليكوا ما تاخد خليك عندك مبدا وموقف قالها له بولس رايت مجد مجدا جميله جدا وراينا مجده مجدا يعني كلمه مجدا يعني لا يعلوه مجد مفيش مجد يعلو عليه ودي لا تطلق الا على الله وحده رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب كما لوحيد رأينا مجده كما لوحيد وحيد يعني ايه يعني المجد بتاعه كأنه خارج من منفذ وحيد مفيش منفذ تاني المجد كله تركز في بؤرة واحدة اصل المجد ده نور والمجد النور ده لما بيطلع يقول لك النور ده يكشف لكن عايز تعرف قوته تدخله في ايه في بؤرة واحدة تظهر قوته عشان كده يقول لك رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب يعني من الآب يعني زي أب بيمثلها لنا بالطريقة البلدي عنده ابن وحيد من وارث ممتلكات هذا الأب؟ مفيش غيره. إذا كان لوحيد للآب يبقى هو الوارث إيه؟ الوحيد. وكل ميراث الأب هو مجد. هو مجد. رأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب. شفتوه يا يوحنا؟ آه. أنا ما انساش أنا وبطرس ويعقوب. لما طلعنا على جبل التجلي يقول ايه صارت ثياب بيضاء لا يستطيع اي قصار على الارض ان يبيض مثل هذا القصار يعني ايه يعني قبار هات اجدع لون ابيض وحطه جنب هدومه تلاقيه مصفر بياضه عجيب بياضه مش أرضي بياضه مش أرضي مفيش أي فائدة مفيش أي نوع من التغيير من جمال اللون ما همناش حرارة الشمس وقال له بطرس جيد يا رب أن نكون ها هنا نفسنا نفضل معاك في المجد ده هتفضل بس مش دلوقتي بعد ما تتألم وهتجوني اللي يشوف مجده يشتهيه ويقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك ايه افضل جدا افضل جدا من اي مكاسب ارضيه واي عطايا ارضيه واي مجد ارضي افضل جدا حط جنب ذاك افضل جدا اتيت لتكون لكم حياه وليكن لكم ايه افضل الحياة الفضلة يمكن تسمعوا عن المدينة الفضلة بتاعت أفلاطون اللي قعد يكتب يكتب يكتب يكتب عنها وفي الآخر قطعها قال دي تبقى في عالم إيه؟ المثل مش على الأرض بتاعتنا اللي بقت في عالم المثل بقت في الحقيقة وببلاش وكل من يرد فليأتي ورأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب ايه طبيعة المجد مملوء نعمة حق مجد مليان نعمة ليه ما قالش مليان محبة أصل المحبة تعرف ثلاث اتجاهات المحبة ممكن تتجه لأسفل وممكن تتجه لأعلى وممكن تتجه للنسب المحبة ممكن تتجه لأسفل وممكن تتجه لأعلى وممكن تتجه لإيه؟ للنسب يعني ممكن واحد يحب واحد إيه؟ أعلى منه صح؟ وممكن واحد يحب واحد إيه؟ أقل منه وممكن واحد يحب واحد إيه؟ زيه لكن النعمة ما تتجهش غير اتجاه واحد من أعلى ذهب هذه النعمة تيجي تقول لي ايه هي النعمة اقول لك النعمة هي عبارة عن سهم بيشير من اعلى لأسفل طب الحمد لله احنا كلنا تحت اقول لك لا مش كلنا تحت في الطبيعة كلنا في الحضيض تحت لكن جوانا مش كلنا تحت النعمة ما تتجهش الأعلى عشان كده ما اتجهتش لإبليس إبليس حب يتكبر على مين؟ على الله قال أرفع كرسية فوق كواكب إيه؟ العلي فلما رفع نفسه عن الله النعمة إيه؟ ما وصلتلوش طب إبليس ارتفع على الله طب والإنسان؟ الإنسان حط نفسه نزل الله مش أعلى ما قالت كده قالت كده الحية لو أتى الآدم يكون إيه كالله كالله يعني مش أعلى من ربنا لكن في إيه في مستواه النجم فلما ارتفع آدم للنجم سقط من النعمة الشيطان ارتفع عن النجم النعمة ما اتجهتلوش خالص الإنسان بقى في النجم النعمة أخطأت وثبتت لكن لو الإنسان نزل في الحضيض النعمة تلبسه علشان كده لما آدم حب يحط نفسه نزل الله ربنا نزله في الحضيض قال له أنت تراب وإلى التراب تعود انزل اعرف قيمة نفسك تأكل خبزك بعرق جبينك وانت للذات بالوجع تحبلين وتلاتين وأكثر أتعابك وأضع عداوة بينك وبين المرأة خلاص الإنسان بقى دوامة إيه المشاكل والطبيعة البشرية والضعيفة نزل تحت راحت النعمة متجهة إيه ليه لا تتجه النعمة لأعلى ولا للنبي ولكن لأسفل حتى للي بيطلبها لقد أراد ذك أن يرى يسوع فصعد فقال له يسوع لن تستطيع أن تراني وأنت أعلى تشوفني من فوق مش هتلمسك النعمة تنزل لتحت وأنا أنزل عليك في بيتك النعمة تحصل تمتلك بيتك واقدر اقول لك اليوم قد حصل خلاص لاهل هذا البيت انزل في سر الاعتراف انت بتنزل يا ناس بتهرب من سر الاعتراف تقول لك اقعد ازاي قدام ابونا ده انا لما بقعد قدام ابونا بخجل واحرق واتكسف وجهي الفرد وببقى في نص هدومي وحاطط عينيا في التراب وانا بعترف بخطاياها في اللحظه دي بتبقى النعمه رتقت في قلبك. وبتحاول يا مسكين تهرب من الاعتراف عشان ما تتكسفش، طب ما اعترف بربنا. ما طبعا بربنا ند للند ليك مش شايفه فما بيهمكش، اللي يخليك عملت الخطيه قدامه يبقى مش هتعترف. لما عملت الخطية كان موجود ولا ما كانش موجود كان موجود فاللي عملت الخطية قدامه من السهل انك تعترف عشان كده واحد يقول لك يا عم انا اعترف بالرب بيني وبين ربنا على طول صح صح لانك انت عايز ند للند وعمرك ما هتتكسف ولا هتضع في الارض لان لما بقف كده قدام ابونا واتكسف اقول طب ده بشر زيه زيي ومعرض لنفس خطيتي وانا مكسوف منه طب يا رب انت اللي فعلت الخطية قدامك وانت القدوس البار انكسر لما انكسر النعمة تمتلكني القلب المنكسر الروح المنسحب لا يرجو مين لا يرجو الله مملوء نعمة مليان وملء المسيح ما يفضاش مملوء نعمة وإيه كان وحق عكس بعض نعمة يعني الحبة قوية متجهة لأسفل فقط طب وحق يعني عدل نوراني نعمة يعني تغطية وعدل يعني نور طب دي النعمة تغطي لكن النور يعمل ايه يكشف اه تعالى كده الجماعة قاعدين ونور عليهم مرة واحدة يبانوا على حقيقتهم ان كانت هدومهم مطينة ولا شكلهم مش كويس تبص تلاقي الواحد قاعد يعدل في نفسه لان نور النور حق الحق هو النور النعمة بتاعت ربنا مبنية على أساس الحق لأن النعمة دي عطية إيه؟ مجانية هذه النعمة العطية المجانية أصبحت حق ليك حقك أيوة حق تفرق لا أفسرها لك أكثر ربنا يقول في سفر أشعياء تعالوا اشتروا بلا فضة ولا ذهب طب يا رب ازاي من غير فضة ومن غير ذهب ونبقى اشتريناه اصل هو عارف طبيعتنا كل واحد فينا مأنزح شوية مش لاقي لكن يقول لك ما خدش بلاش طب تعالى يا سيدي انا هبيع لك اعتبر نفسك انك اشتريت بس بلا فضة ولا ذهب زي اب كده قبل ما يموت عايز عنده بنتين والبنتين دول او الثلاث بنات دول لو مات هيدخلوا اولاد العم واولاد الخال ويعملوا ايه ويقسموهم في الميراث يقول لك بس يمسك كل ممتلكاته ويكتبهم للبنتين ايه بيع وشراء هو ما عبرش منهم فلوس لكن اصبح انه ايه حقهم مشتريينه بس من غير فلوس ده تقريب صغير للنعمة والحق عايز يقول لك ايه يعني عايز يقول لك نعمة مش هتنسحب منك ما تخافش دي بقت من حقك هذه هي شهادة يوحنا والتلاميذ والمرة الجاية نتقابل مع شهادة المعمدان ومع ملء البشرية تفضل الصلاة من ذا يفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم شيء كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار من ذا يصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم أم عري أم خطر أم كيفما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار من ذا يفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطراب أم جوع أم عري أم خطر أم شيء كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار
يا ربنا المبارك نعظمك نشكرك يا من أتيت بيننا يا من قدمت لنا ذاتك على خشبة الصليب حقا يا رب ما أعظمك وما أعجبك جئت يا رب وتقدمت إلينا نحن أبناءك وقدمت ذاتك للبشرية كذرية حللت بيننا وأعطيتنا يا رب البنوة في شخصك المبارك في شخصك العجيب يا رب امتلكنا انت بنعمتك امين في بداية انجيل يوحنا تكلمنا عن الكلمة في جلاله كانت العظة الأولى عن الكلمة في جلاله العظة الثانية الكلمة في ظهوره ثم تكلمنا عن الكلمة المرفوضة جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله أما اليوم بنعمة المسيح فسوف نتكلم عن الكلمة المقبولة الكلمة المقبولة لما جاء المسيح إلى العالم ككلمة كعقل كمخلص كفادي للبشرية كلها قدم ذاته عن العالم كله ولكن العالم كله لم يقبل الرب يسوع وكل من يقبله يقبل الكلمة يقبل الحياة فعايزين نشوف أنفسنا النهاردة نجرب حياتنا هل احنا عايشين في الكلمة المقبولة أم الكلمة المرفوضة تقول لي أنا مسيحي اتولدت من اب مسيحي وام مسيحيه ممكن اكون اتولدت من بيت فيه كهنه واتعمدت وتناولت الاسرار الالهيه وعشت فتره في الكنيسه وتنطبق علي الكلمه اللي تقول انت رفضت الكلمه علشان كده عايز اتاكد من نفسي ازاي احس ان انا قبلت الكلمة يبدأ قوله اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا سلطان اه سلطان يعني ايه يعني اعطاهم قوة السلطان ده لازم تكون في ايده ايه قوة وإلا كيف يحكم السلطان الشعب بدون قوة كيف يحكم القاضي بدون قوة كيف يحكم الضابط في القسم بدون قوة كيف يضبط رجل المرور المرور بدون قوة قوة تفصل لو سبت العسكري وكسرت إشارة المرور وما معهوش قوة هيجري وراك ولا هيجري ورا العربية ولا هيمسكها اللي بيخليك تعمل له حساب إن معاه سلطان يدون النمرة وهتيجي تحاسب وتدفع غرامة وما دام هتدفع غرامة يبقى لازم تحس ان هناك قوة كل الذين قبلوا اعطاهم سلطان يا جمالك يا رب ليه ادتنا السلطان ان نصير ابناء الله من محبته محبته خلته يدينا السلطان سلطان ان يصير اه طب ليه ما قالش كل الذين قبلوه اعطاهم ان يصيروا ابناء الله ليه حط كلمة سلطان اصل ربنا ما يحبش يغصبك على حاجة زي الابوة الجسدية نفترض انت اتولدت من ابوك وامك وخرجت بصيت لقيت ابوك راجل سكري وبيلعب القمار وسلوكه رديء وتصرفاته مش حلوة وبتتكسف منه هل تستطيع ان تتبرأ من هذا الامر هل تستطيع ان تقول ده مش ابويا يبقى انت اتولدت من اب بدون ايه بدون سلطان لكن ربنا ادالك سلطان ان تصير ابن لله يعني ايه سلطان يعني ممكن بعد ما تبقى ابنه ان ما عجبكش اطلع ارفضه كلمة اعطاهم سلطان يعني خلى العصمة في ايدهم في ايدك انت العصمة مش هتمشي معاك غصب عنك يتحدث محبة قوية زي واحد كده يقول لك طب ما دخل بارادته ما في حاجات بتدخلها بارادتك وبعد ما بتدخلها بارادتك تعمل ايه؟ بتصدم لكن تقدر تطلع منها؟ لا واحد مرة كده يحكي لي قرأ إعلان عن التطوع في الجيش فبص قعد يقرأ في المميزات المميزات المميزات فراح على طول خد بعضه وراح إيه اتطوع بعد ما دخل التطوع وبعد ما شرب من جعانه قال عايز أخرج قالوا له ممنوع يا بطل لازم تؤدي فترة عشر بعد عشر سنين لما تفكر ربنا بقى ما يقولكش اذا دخلت ممنوع تخرج لا ليك سلطان انك تبقى ابني وان ما ارتحتش معاي في ايدك انك تخرج وفي ايدك انك ترفضني ودي اتنفذت كثيرون بدأوا بالروح وكملوا بالجسد سلطان اه سلطان الابوة الروحية يعطى فيها سلطان للابوة الجسدانية ما فيهاش سلطان ما فيش ابن يقدر يقول لابوه انا اتبرى منك او انا مش هبقى ابنك انت هبقى ابن فلان ما يقدرش تلف تروح تيجي هو ابوك وهتقبله بحلاوته بمراره هو ابوك وبرضه البنوه الاب يقبل ابنه بكل تصرفاته يبقى ده اسمه قبول بدون ايه بدون سلطان لكن القبول بسلطان يعني ايه يعني في ايدك انت انك تدخل وبعد ما تدخل في ايدك انك تخرج في ايدك انك ترفضه ليه ربنا بيدي السلطان لانه واثق اللي ما يديش السلطان ده هو اللي مش واثق اللي مليان عيوب يقول لك اه يدخل وهو شاف- شايفني شكلي حلو فبعد ما يدخل معاي يكتشف الضعفات يقول لي لا اطلع يبقى اقول له لا في شرط جزاء هتدخل ما تطلعش تاني ما تطلعش لكن الله واثق انه ابرع جمالا من كل بني البشر بسلطانك اداك انت سلطان دي قوة ج- جبارة انا بقف عند كلمة اعطاهم سلطان في ايدك انك انت السلطان اللي تقدر تبقى ابن لله وبعد ما تبقى ابن لله انت ممكن تخرج من حضن الله وضرب لها مثل ابن قال لابوه اديني نصيبي مش عايز اعيش معاك لو كان هذا الابن جزاني يقدر ياخد نصيبه من ابوه الجزاني مش ممكن لك ايه عندي انا وريثك وريثي لما اموت لكن طول ما انا حي ماليش بحاجه عندي ليك تعيش في البيت اهلا وسهلا ما تعيش في ده بيطول جمل عايز تمشي مع السلامه روح انت بقى اتكل على زراعه كفايه ان ربيتك وكبرتك وخليتك بني ادم مع السلامه دي الابوه الجسدانيه لكن اثار المثل كان بيضربوا المسيح يسوع عن الابوه الروحيه اعطاه نصيبه قال له خد النصيب انا نفسي انك تبقى صاحبني يا ابني لكن تسال الاب طب ليه؟ ليه نفذت له اللي عايزه يقول لك اصل انا مديله السلطان ليه السلطان انه يعيش معاي وليه السلطان انه ما يعيش معاي طب وبعد ما خرج بعد ما هيضيع نصيبه لو رجع لك تاني برضه بنفس السلطان اقبله ايه المحبه دي ايه القلب الواسع ده ايه الجبروت في الحب ايه الجبروت في السطح ده ما قالوش كلمه تخص عليك ده حتى ما قالوش قابل اللي ما يسمعش كلام ابوه دي كانت اقل حاجه يقولها له مش بمجرد ما رجع قام يعمل له حفله ويذبح له العجل المسمى ويعمل له هيصه كبيره ايه السلطان ده ده الاخ جرح اخوه لكن الاب دافع ده الابن الاكبر قال له ابنك هذا الذي ضيع معيشته مع مين مع الزواني يقول له انت نسيت ان ابنك ده كان زاني وضيع عيشته مع الزواني وما قالش اخوي قال له ابنك انا مت... هو انت قبلت انه يكون ابنك خليه ابنك لكن انا ما رضاش اخليه اخوي محبة الله تفوق محبة البشر محبة عجيبة محبة عجيبة جدا الذين قبلوه يعني ايه قبلوه يعني فتحوا ودخل فتح ودخل في حياتي يا ترى المسيح دخل في حياتك دخل في حياتك المسيح يسوع دخل في حياتك الذين قبلوه انت قبلت المسيح قبلته كمخلص قبلته كفادي قبلته كأب بقى هو الأبوة الكاملة بتاعتك في قبول اه ما البداية قبول لما يكون عريس رايح يخطب عروس فبيبعت مراسيل يا فلان فلان عايز يتقدم لبنتك فبيجي الاب يبع يسأل البنت يا بنتي فلان متقدم لك ايه رأيك قالت له انا قابله يا باب خلاص يبقى نبتدي بقى نعمل ايه الخطوات التالية فتبدأ في القبول المسيح بيبعث انا عايز ارتبط بيكم انا عايز ادخل في عشرة وحدة بيني وبينكم انا عايز اكون انا وانتم واحد تقبلوني نقبلك ده يا ريتك انت اللي تقبلنا نقبلك هو فينا ايه الحلو علشان احنا نتشرط عليه العروسة اللي تتثبت على عريس دي العروسة الجميلة الحلوة اللي كاملة من كله لكن ده احنا لا منظر ولا جمال سودة وشمس التجارب لوحتها وبنو امي غضبوا عليا وجعلوني ناصورة الكروم والجميع زاغوا وفسدوا واعوازهم مجد الله ايه ده ايه ده انت اللي جاي يا رب تحط نفسك في مصدر نقبلك او ما نقبلكش انت بتحط نفسك في هذا الوضع احنا بنحط نفسنا نيجي نقف قدامك دي الاديان الاخرى بتقول الواحد يجي يقف قدام ربنا ويقول له يا رب انت تقبلني ولا ما تقبلنيش لكن المسيحية تقول الله يجي يقف قدامك ويقول لك انت تقبلني ولا ما تقبلنيش وبراحتك مش هغصبك مش هغصبك ابدا الذين قبلوه نقبل ربنا يقف قدامنا ونحطه في هذا المحط بتؤثر فيا الكلمات اللي بيقولها ربنا في سفر حسيات عارفين يقول ايه للنفس البشرية لقد وجدتك ملقاه على قارعة الطريق مين اللي بيكرمنا على على قارعة الطريق اللقيط زمان ما كانش في حاجة اسمها عملية اجهاض فلما واحدة تغلط في الحرام تفضل مستخبية لغاية ما تكمل التسع شهور تولد الطفل يجوا في الفجر كده يلفوه في قماشة ويحطوه بالخلاص بتاعه اللي هي المكينة يحطوه تقوم الناس الصبحية عشان تروح الغطان تسمع طفل بيتقوى محدش يقدر يجي ناحيته عارفين لو واحد قلبه حن وراح ناحيته ناس البلد كلها تقول بس يبقى ابنه تلزق فيه فيسيبوا الطفل المسكين يفضل يصوت يصوت لغايه ما يموت وتطلع روحه لان اي واحد هيقول لك اخده اربيه يقول له لا يا اخي ربيع ده لازم ابنه بس هو عمل اللعبه دي يعني منين واحد يحن على ابن الزنا وابن الزنا هيطلع زاني ابن الحرام هيطلع حرام فدايما المسكين يفضل مرمي في الشارع كل لقيط ولا حد يقرب ناحيته لغاية ما يلفظ أنفاسه الأخيرة احنا كده ربنا بيقول للنفس البشرية وجدتك ملقاه على قارعة الطريق مدرجة بدمائك قلت لك بدمك عيش أخذتك وغسلتك وطهرتك وألبستك مفرزة وجحشتك بالأسنس وجعلتك تطيري وتصلحي لمملكة يعني خليتك ملكة ويختم كلامه يقول ايه ثم تعودين وتتكبري علي كلنا مولدين عريانين يقف معانا يسندنا يحل لنا مشاكلنا يغنينا ويدينا ويفتح قدامنا باب الرزق وباب المشاريع وتيجي تقول له تعالى ربنا يقول لك هو انا فاضي انا مش فاضي ربنا ده انا واقف في شغل انت تشتري تفتكر يعني ان انا انسان يعني اياك انا قاعد العب لا ده انا ما عنديش وقت دقيقه انا مش فاضي احك في جسمي عشان اروح اجي الكنيسه واروح لربنا وشغلي ده مين اللي هينصفه يبص ربنا ويستغرب يستغرب علينا يحط نفسه في موضع القبول اما الذين قبلوه تقبلني ولا ما تقبلنيش هي الايه اتقلبت ده انا يا رب اللي اروح اقول لك انت تقبلني ولا ما تقبلنيش قبل ما تقول انا قابلك انا قابلك انا قلتها من الاول من قبل ما اول ما اتولدت وفتحت عينيك علموك في الكنيسة وقالوا لك اني لم اتي لادعو ابرار بل خطاه الى التوبة انا مش جاي للكويسين في مرقس اثنين كانوا بيقولوا انه كان متكئ مع مين مع الخطاه والعشرين وكان الخطاه والعشرين يتكئون معه كلمة يتكي يعني ايه يعني يسد جسمه يريح يحط يقوع كده على مخده ويفرد جسمه يجوا العشرين والخطاه مش يقفوا قدامه باحترام لا يفردوا جسمهم جنبه يقول لهم تعالوا تعالوا قرب قرب يا رب ده بنجاستي بقدرتي احسن انجسك لا انت تنجس البشر لكن انا ما اتنجسش ده انا بكل نجاسه تتحط عليا تحترق وتتحول الى قداسه ده اللي يلمسني ياخد قوه اللي يلمسني ينال شفا اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا سلطان ايه ان يصيروا يصير ده ايه مضارع مضارع يعني ايه يعني استمرارية ان يصيروا اولاد الله لما تقرا انجيل يوحنا لم يذكر على كلمة ابن الله الا على المسيح لكن البشر يذكر عنهم ايه اولاد الله وما قالش ولد لله اولاد بلغة ايه الجمع أن يصيروا بلغة الجمع ليه من بلغة الجمع لأن كلنا أعضاء في الجسد الواحد فالصيرورة للكل يعني ايه؟ يعني ايه الصيرورة للكل هقول لك انت اتعمدت في سنة كام تقول لي اتعمدت في سنة ستين طيب وابوك اتعمد سنة كام سنة اربعين وجدك سنة كام سنة عشرين ولا سنة عشرة تتصور معموديتكم كلها تعتبر في ايه في ان واحد لان المعمودية فوق الزمن الزمن ده ملوش حساب عشان كده احنا كلنا بنعتبر عروس للمسيح عروس واحدة وكل واحد مننا عضو في جسد هذا العروس وراس العروس هو مين المسيح رأس المرأة رأس الكنيسة أعضاء في الجسد في آن واحد أصل ما دام إحنا أعضاء يبقى الأعضاء الزمن بتاعها إيه؟ واحد صح ولا غلط؟ يعني حد فيكم يقدر يقول إن صباعي ده عمره أطول, أطول من عيني وعيني عمرها أقدم من من ودني؟ لا الأعضاء في الجسد الواحد عمرها إيه؟ عمرها واحد عمرها واحد علشان كده لما جه يضرب مثل فقال ان الناس اللي راحوا يشتغلوا في اول النهار واللي راحوا يشتغلوا في الساعة السادسة واللي راحوا يشتغلوا في الساعة السادسة واللي راحوا يشتغلوا في الساعة الحادية عشر فلما جه يحاسب حسب من اول الحادية عشر واداهم ايه دينار فجم التانيين قالوا له احنا المفروض ناخد اكتر قال لهم لا الزمن في الروحيات ما يدخلش يا سلام يعني انا معموديتي تعتبر مع معمودية بطرس وبولس ويوحنا ودخولي في عضوية جسد المسيح تعتبر مع دخولي مع ابراهيم واسحاق ويعقوب ونوح وادم وشيت كلنا هنصير ان يصيروا والصيرورة يعني عايزة ايه استمرارية علشان كده احنا بنقف ضد كلمة الخلاص في لحظة لان الخلاص ده طريق ليه ماضي وليه حاضر وليه مستقبل وبولس الرسول مشي الطريق ده ويقول ان ايماننا الان اقرب مما كان حين ايه حين امامنا القبول ده يعني معناها بداية الخطوات هو لما يرد ابو العروسه ويقول خلاص البنت قبلت ان ابنكم يبقى عريسها خلاص يبقى اتجوزوا كده لا يجوا في زياره رسميه يقعدوا مع بعض وبعدين يحددوا العريس هيجيب شبكه ايه وهيجهز ايه وايه المطلوب من العريس وايه المطلوب من العروس وبعد كده يحددوا الخطوبه وبعد كده يدخلوا في التجهيز وبعد كده يدخلوا في حفله الزواج حفلة زفاف المسيح على الكنيسة لسه ما تمتش هتتم امتى في المجيء الثاني حفلة الزفاف بتاعتنا هتتم في المجيء الثاني طب امال احنا عايشين في ايه احنا عايشين في فترة الخطوبة احنا مخطوبين للمسيح لبسنا الشبكة والشبكة دفع فيها دمه دي الشبكة اللي ربطتنا بيه وبعدين راح يجهز الشقة انا ذاهب لاعد لكم ايه المكان وهذا المكان فيه ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر العريس يروح يعد للعروسة المكان ده في ست ايام ربنا خلق العالم وده ليه دلوقتي قد ايه ألفين سنة هو المكان ده شكله ايه بمجرد ما يخلص المكان يجي ياخدنا اه المسيح يسوع اللي بيقول للشيء كن فيكون في لحظة ليه ألفين سنة بيجهز لسه ايه المكان ده نفسنا نشوف وفي ايه يا سيدي ما تزعلش فيه ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر ويروح العريس ويعد ويعد ويعد ويعد ويرجع يلاقي العروسة منعكسة وقاعدة تاكل في خرنوب الخنازير وتدور على الخطية والشهوة والنجاسة وما السيرة والإدانة وتدور على جدية العالم تقول له جديا لم تعطني يا خسارة لا أنا بعدك للملك وانت ماسكة في الأرض بتدور على الأرضيات مخاصمين بعض علشان أخوك كلك في قرشين زيادة ولا اختك خدت حتتين ذهب ذهب زيادة من عنك هو ده بس ونزعل ونتخاصم ما تمشيش في جنازتي حتى لما اموت يا سلام ونرجع في الاخر نقول له يا رب سامحنا انت يا حبيبي ما جبتليش الكيله بتاعت السماح انت جبت لي كيله العدل لان بالكيله الذي به تكيلون يكال لكم ويزداد يكال لكم ويزداد اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد ايه اولاد الله يا سلام بعد ما كنت ابن فلان بقيت ابن الله الولد وارث لابوه والمفروض الولد يشبه مين ابوه عشان كده المفروض نتشبه بربنا وبعدين يختمها اي حلوة كلمة اي مين دول اي المؤمنين باسمه اي المؤمنين باسمه اسم الله انت مؤمن باسمه اه اقبل اسمه بقى اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق وايه يتمنع في البعض يقول لك يتمتع لا اصل البرج الواحد بيدخل عشان ايه عشان يحميه لما كان يجي العدو كان يدخل في البرج والبرج اللي هو الحصن عشان تبقوا عارفين البرج او الحصن الاثنين بمعنى واحد لو رحتوا زرتوا الابيوره در السريان ولا در المحرة او در الانبابولة تلاقوا في حاجة اسمها ايه الحصن اول ما البربر كان يهجم على الرهبان يدخلوا الحصن ويقفل البوابة ما حدش يوصل لهم ما حدش يوصل لهم جوه ايه الحصن لكن لو واحد منهم بص من شباك او طلع على سطح البربر يعملوا ايه يضربوه بالسهم يصوب السهم ويضربه يموت يبقى ممكن يموت جوه ايه جوه الحصن لكن ده يحمي ويدي مناعة يتمنع يعني حتى لو اتضرب بالسهم السهم يرتد على صاحبه لان خلاص لبس الايمان لبس سلاح الله الكامل لبس الرب يسوع فالسهم لما بيجي فيك بيخبط في الرب يسوع بيرتد على على اللي ضربه بيرتد على ابليس المؤمنين باسمه يعني ايه الواثقين في اسمه لان الايمان هو ايه ثقة والايمان هو ايه ايقان الموقنين باسمه واثق وموقن ومتأكد باسم الله ما تدخلش المخ بقى يقف داوود كده داخل مش واصل لركب بشريات اسهب العقل ده انت مش قادر تشيل السلاح يا داوود هتنزل بشوية طوب شوية غلط انا ماليش دخل انا اللي حاطه قدامي اسم رب الجنود ومش ممكن اسم ربنا هيخزيني ابدا يا رب على الثقة داوود ده جبار جبار واسم ربنا ما خذلوش خلاه اتى الجاليات من اول زلطة اول حصوة هو خد خمس وبعض الاباء القديسين يلوموا على داوود ان خد معاه ايه خمس ما دام انت طالع باسم الله تاخد معاك خمس زلطات هو اسم الله في زلطة فيهم هديت هي من اول واحد ده حتى لو ما خدتش زلط عارف لو طلعت يا داوود وقلت له باسم يسوع باسم الله ونفخت فيه بنفسك هيقع يموت الرب يبيتهم بنفخة ايه فمه ونفخ الفم ويستلم فمك لان نعمته تنسكب على شفتيك لان هو بيستخدم اعضائك انت مؤمن باسم الله ما تخافش تخاف من ايه مالك مضطرب مالك شايل الهم اللي مخوفني الناس الوحشين طب وايه اللي خلى الناس دول وحشين اصل هيأذوني طب والناس دول اتولدوا مؤذيين لا طب ايه اللي خلاهم مؤذيين الشياطين يعني هم ما كانوش مؤذيين الشياطين خلوهم ايه مؤذيين يبقى المنبع بتاعهم مين الشياطين اسم يسوع يحميك يأتي التلاميذ ويقول له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك حتى الشياطين تخضع لنا باسمك اسمك يعني مصدر الشر ايوه مصدر الشر مصدر الشر يخضع لاسم يسوع الشيطان قدام اسم يسوع ما يقدرش يخلصك هو بيفرش ريشه وينفش ريشه عليك انت علشان ما مسكتش اسم يسوع ما تمسكتش باسمه ده اسمه بيطلق عليك وانت مش واخد بالك في البطاقة كتبوا لك بخط ايدهم اسمك مسيحي يعني اسم المسيح عليك ليه معاك الكنز ده وعايز سحاب وعايز خايف وعايز بدون سلطان ليه ليه عايز كده المؤمنين باسم ما يخافوش باسم يسوع انتهر مشاكلك باسم يسوع انتهر مرضك باسم يسوع اطلب الروح القدس يمسكك ما تقوليش خايف من عقوسات ولا من اعمال ولا من اسحار ولا ولا حط كل كل قوتك كل ارتكازك في اسمه حينما تقول اسم يسوع يحضر يسوع لان اسمه يعني شخص علشان كده قال اول ما قال اي المؤمنين باسمه عارفين كمل قال ايه والكلمة صار جسدا وحل بيننا اول ما تذكر اسمه يحل رجع بقى للكلمة الكلمة صارت ليه ما قالش الكلمة اتخذ جسدا لا الكلمة صار جسدا يعني صار متجسدا يعني خد انسان زيه زينا عشان يقدر يساعدنا لو ما خدش جسد ما يقدرش يساعدنا تقول ازاي واحد قاعد كده مرة وبص لقى نملة ماسكة قطعة سكر ايه كبيرة وعايزة تطلع بيها الجحر بتاعها تمسك حتة السكر وتطلع في الصخرة تروح واقعة تطلع في الصخرة تروح واقعة هو قاعد يراقبها كده صعبت عليه النملة مش قادرة تطلع بحتة السكر في الجحر فجات له فكرة انه يساعدها فمد ايده عشان يقطع معاها السكرة النملة اول ما شافت ايده افتكرتها دبابة جاية تاخدها ثابت السكرة وهربت قال الله ده انا جاية اساعدك عشان تساعدني تيجي بقوتك بس تبقى بشكلي تبقى نملة زيك زيي تنزل لمستوايا عشان تقدر تتعامل معاك الله لو بقوته مش هنقدر نقف قدامه مش هنقدر لا يستطيع انسان بقوتي ان يراني ويعيش علشان كده الكلمة ايه صار جسدا انسان بس جسد بتاعه يختلف عن جسد بتاعنا يختلف ايه في انه بلا خطيه عشان كده يقول الرسول في احد الكتب شبه جسد ايه الخطية الكلمة صار جسد وبعدين ايه حل كلمة حل يعني ايه يعني نصب خيمته اللي نتقابل فيها المرة الجاية إن شاء الله ربنا يبارك في حياتنا ويمتعنا بنعمته له كل مجد وكرامة من الآن والآبد تفضل وصلي من ذا يفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق